أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى ان يجعل عرسنا هذا عرسا مباركا اللهم بارك للعروسين واجمع بينهما على خير اللهم اجعلهما من خاصه اوليائك واحبائك اليك اللهم اجمع بينهما على طاعتك وعلى القرب منك ربنا تقبلهما في عبادك الصالحين واجعلهما من عبادك المتقين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يا عريس يا عروسه اكيد اليوم ده كنتم مستنينه بفارغ الصبر جت اللحظة علشان نفرح بفضل الله علينا انتم النهاردة ادخلتم السرور على قلوبنا وانا جاي اشارككم الفرحة واهمس بكلمات في اذن كل واحد منكم يمكن تكون هي مفتاح السعادة بينكم لكن مش انا اللي هوجه النصيحة المرة دي لا اللي هيقولها لكم اعز شخص كلنا بنحبه وكلنا كان يتمنى انه يكون معانا دلوقتي مين اعز شخص كان نفسك يا عريس وكان نفسك يا عروسة انه يكون بينا دلوقتي ايوه هو هو الحبيب صلى الله عليه وسلم اعز حبيب احب حبيب لو كان وسطنا دلوقتي يا فعلا ده كان يبقى اسعد يوم في حياتي يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم يشرفنا ويقبل دعوتنا ويبارك عرسنا يا لو كان وسطنا تعالوا نقرب منه وتعيشوا معايا المشهد الجميل ده نتخيل لو كنا في زمنه بس الأشخاص اتغيرت انت يا عريس مكان سيدنا علي رضي الله عنه وانت يا عروسه مكان السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليكم وشوفوا قد إيه حنيته وقد إيه كان قريب منكم الحديث رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى شكت من تعبها في أعمال البيت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا هنا اللقطة وقد أخذنا مضاجعنا ستنا فاطمة وسيدنا علي نايمين في الفراش قالت فاطمة فذهبت أقوم أول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم قامت بسرعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مكانك خليكي قاعدة استريحي فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري أيوة أنا عايز اللقطة دي تعيشها معايا يا عريس وتعيشيها معايا يا عروسة النبي الذي هو لك بمنزلة الوالد صلى الله عليه وسلم وجاي لك وبيوجه لك نصيحة قاعد بينكم انتوا الاتنين ها يا عريس عايز تعمل ايه قول لي نفسك تقول له ايه فرحان طاير من الفرحة بنعمة ربنا عليك وهو ده أول درس النبي صلى الله عليه وسلم هيهمس بيه في أذنك وهيقول لك أنت كمان يا عروسة الزواج أعظم النعم اللي بينعم بيها ربنا سبحانه وتعالى على عباده اصل الزواج طريق للموده سبيل للسعاده عنوان للاستقرار مجال للرحمه ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ربنا سبحانه وتعالى من عليك أنت ومن عليك أنت وفي ناس كتير محرومين من النعمة العظيمة دي ألف بينكم وجمع بينكم ومن آياته آية من آيات ربنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا حسيت قد إيه أنت محتاج لها وحسيتي قد إيه أنت محتاجة له عمرك ما هترتاح إلا بالزواج أصلك عبد عشان كده الجواز بيعلمك معنى جميل قوي في التوحيد التوحيد ايه اللي جاب الموضوع التوحيد دلوقتي اه مصلك بتحتاج لزوجة وهي بتحتاج لزوج ومن غير كده تبقى انت عايش ومش على بعضك مش كده يا عريس مش فاكر يا عريس ربنا بيعلمك المعنى ده هو سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إنما أنت لازم فبيعلمك إنك توحده هو هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الجواز نعمة وهي من هدي الأنبياء والمرسلين فاللي يكره الجواز ولا ينفر من الجواز فقد خالف هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة يبقى الجواز من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده فيها معنى جميل قوي واحنا كده واخدين بالنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الدروس دي بالله عليك بالفرحة اللي دلوقتي جواك وانت حاسس بقرب النبي منك بالله عليك ما نفسكش تدخل السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ده يا أخي أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم إدخال السرور على قلب المسلم والله أنت دلوقتي وانت دلوقتي بتدخل السرور على قلبه هو صلى الله عليه وسلم وانتوا بتقيموا هذا البيت المسلم هو صلى الله عليه وسلم قال هكذا فانت بتحقق سنته عشان كده هو فرحان بيك وانت طاير من الفرحة وانت حاسس بقربه وانت حاسس انك بتحقق سنته وانت كمان وانت حاسه النهارده قد ايه النبي فرحان بيكي في يوم عرسك الجميل الجواز نعمه فهو الطريق الوحيد علشان الواحد يصرف الشهوه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في كل واحد مننا ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين اللي يسيب سكه الجواز يبقى ايه بقى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون عشان كده سيدنا عمر لما شاف رجل ممتنع عن الزواج قال له ايه ما يمنعك عن الزواج إلا عجز أو فجور آه اللي مش عايز يتجوز حاجة من اتنين يا إما ما يعرفش يتجوز يا إما بقى والعياذ بالله فاجر وعايز يلعب بديله فده ما ينفعش معانا عشان كده الجواز نعمة عظيمة وربنا سبحانه وتعالى جعلها هي السبيل الوحيد علشان يقضي الإنسان منا وطره الجواز عشان كده عصمة للشاب وللشابة من الفتن اللي ما فيش أكتر منها اليومين دول فاللي ربنا من عليه النهاردة وقفل له أبواب الحرام في زمن ما بقاش فيه أكتر من فعل الحرام والعياذ بالله يبقى ربنا من عليه بنعمة عظيمة قوي والله في ناس كتير تقدر تتجوز ومش عارفة تتجوز ماضيها واللي عملوه من ذنوب ومعاصي قافل بينهم وبين سكة الحلال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا شيخ ما تقولش ست صيام بقالنا قد كده ومش نافع طيب ادعي ربنا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله عارف يعني إيه فقراء لما تفتقر ليه لما تذل بين ايديه يغنيك تعرف تعمل كده لو عملت كده ربنا هيمن عليك بالمنة العظيمة دي الجواز نعمة آه الجواز نعمة عظيمة لأنه سبيل لاكتساب الثواب بطريقة سهلة قوي ده بص مش هتعمل حاجة يا عريس وانت يا عروسة انت كمان مفيش أسهل من كده طريق للجنة آه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا عروس إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت أبواب الجنة الثمانية أبواب الجنة كلها متفتحة لك بس إن أنت تعملي إيه؟ آه هتصلي الخمس صلوات هتصومي هتحصني نفسك وهتطيعي جوزك في اسهل من كده وانت بقى شوف مفيش افضل ولا اعظم من كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك افضلهم الدينار الذي انفقته على اهلك يعني تأكلها وتشربها وتاكل معاها وتشرب ويتكتب لك عند ربنا ثواب صدقة وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك يقول كده حتى اللقمة يضعها في في امرأتك حتى قالوا من باب المداعبة الجميلة انه ياخد اللقمه ويحطها في بقها ويكسب عند ربنا صدقه يا سلام ايه ده ايه الجمال ده ايه النعمه العظيمه دي انتوا شوقتونا على الجواز قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر يعني يا عم تستمتع ويعني انت كمان تستمتعي بجوزك ويا سلام ويكتب لك أجر عظيم جدا جدا عند ربنا انت عارفة؟ آه الصدقة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وفي بضع أحدكم صدقة عارفة الصدقة دي تقلها إيه عند ربنا؟ النبي بيقول في الحديث يأتي الرجل في ظل صدقته يوم القيامة تحفظك من عذاب وأهوال الحشر يعني الواحد يقضي وطره ويستمتع بمراته ويكون ده سبب إنه ربنا يحفظه من عذاب جهنم يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ طيب طالما هي نعمة تبقى تستوجب إيه عريس وتبقى مطلوب منك إيه عروسة شكرها آه هي دي النصيحة الأهم ليكوا انتوا الاتنين حاسة بالنعمة شفتي قبل كده ناس يمكن أجمل منك يمكن أحلى منك والنهاردة 30 و40 سنة وما اتجوزتش صح؟ في كده أمثلة قدامك صح؟ وشفتي قبل كده ناس الناس كانت بتقول دول هيبقوا اسعد زوجين في الدنيا وبعد كده لا حول ولا قوه الا بالله حصل اللي حصل وافترقوا عارفه ليه قلقانه انت من المعاني دي صح وانت كمان ما شفتش ناس النهارده من اللي حواليك اللي يقول لك انا دخلت عشر بيوت واللي يقول لك عشرين بيت ومفيش فايدة أخطب واحدة من دول وأقعد معاها أسبوع اتنين تلاتة يدخل الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله بيحصل يا جماعة ده ولا ما بيحصلش بيحصل صح آه طب هو صاحبنا ده وصاحبتنا دي إيه اللي حصل ما شكروا نعمة الله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالوصية دي النبي دلوقتي جنبك يا عروسة والنبي جنبك يا عريس وبيقول لك الكلام الذهبي ده يقول إيه قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس بعد كده ما تدورش ده أعظم كنز تفوز بيه إن قلبك يبقى شاكر تحس بالنعمة مش تقعد بقى تقول أول ما ربنا يكرمك بزوجة صالحة تبتدي تقول بس برضو أنا كان نفسي يعني يبقى برضو فيها شوية حاجات وأنا كان لازم ارضى بما قسمه الله لك وانت تقولي بس برضو أنا كنت عايزة يعني يبقى أتقل من كده شوية في الالتزام الكلام اللي بيحصل اشكر نعمة ربنا عليك عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها ويزيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم يزيدك من الفضل والنعمة مش يزيدك زوجة ثانية يعني لئن شكرتم لأزيدنكم العروسة زعلت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لا نمسك في الثانية عشان العروسة ما تزعلش ولئن كفرتم بقى قدامك الزوجة الصالحة الطيبة دي وبعد كده تقول دي فيها وفيها لا خلاص إن عذابي لشديد خد في دماغك بقى لو أنت ما شكرتش نعمة ربنا عليك ماليش دعوة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ده أعظم كنز قلب إيه شاكر يعني من جواك حاسس بالنعمة حاسس إن ربنا من عليك بنعمة كبيرة وعظيمة قوي وبعديها إيه لسان ذاكر فبيشكر لما حس بالنعمة يقول الحمد لله الحمد لله يا رب أحمدك يا رب وانت لما تشوفيه وتشوفي ربنا من عليكي بزوج صالح طيب تقعدي تقولي الكلام ده جواكي كده وكل ما تقعدي تحدثي بنعمة الله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله يا رب انك منيت عليا بالراجل الطيب ده قلب شاكر ولسان ذاكر وايه بقى اللي يجمع بينكم عشان تحققوا معاني الشكر امرأة صالحة والمعنى الناحية الثانية زوج صالح تعينه على أمر دينه ودنياه الاثنين تساعديه تقفي جنبه تاخدي بإيديه وانت كمان ما تهملهاش لازم كل شوية نجتمع على طاعات لازم نذكر نفسينا برحمة ربنا بينا ونذكر نفسينا بفضل ربنا تقول لها احنا هننسى ولا ايه احنا مش كنا اتفقنا ان احنا لازم نشكر نعمة ربنا فنزيد في الطاعة ده ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم يبقى لازم الواحد يزيد بعد الجواز امال ليه بيقل ما شكر نعمة الله يعني هنعمل ايه قلت اهو حسها من جواك واذكر ربنا وزيد في الطاعة واجتمعوا على طاعات استعينوا بالله سبحانه وتعالى وهو ربنا هيحفظكم معنى مهم قوي برضه في الشكر بقى لما ربنا أنعم عليك بيها التفت إليها وسبت المنعم اللي أنعم عليك بيها ده ينفع ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله بعد ما كنت تعرف ربنا وتحبه تيجي دي في حياتك تعطلك بقى كل حاجة في حياتك هي اوعى تنساه نسوا الله فنسيهم اوعى تنساه فينساك اوعى تغفلي عنه اتقربي له اكتر احب الله لما يغذوكم من نعمه حبيه اكتر قربي منه اكتر انا عايزك الليله دي ما تفوتيهاش من غير ما تقومي بين ايديه سبحانه تناجيه وتفضفضي بالمعاني دي أيوة الليلة دي هو ده عنوان شكرك إنك تقومي الليلة دي تقومي الليلة بما يفتح الله به عليك وانت كمان أو تصلوا انتوا الاتنين مع بعض وكل واحد منكم في سجوده يقعد يعدد نعم ربنا عليه يا رب يا من انت كريم يا رب يا رب بحبك يا رب آه أصلك حاسة من جواكي قوي وانت كمان حاسس بفضل ربنا عليك ايه رأيك وايه رأيك في المشروع ده بعض السلف كانوا يقعدوا يعملوا كده يقعدوا مع بعض يتذاكروا النعم بالله عليكم ليه يا جماعة ما نعملش الموضوع ده ليه ما نحيهوش ليه لما بنقول الكلام ده بنحس ان انتوا بتستقبلوا تقولوا يا ده كلام ده في عهد السلف ليه ما تقدرش تعمله هو احنا مش اتفقنا انك هتشكر نعمة ربنا عليك طيب فيها ايه لما تنفذ المعنى ده كان الفضيل ابن عياض وسفيان بن عيينة يجلسان أيوة بقى أنت وهو الليلة دي يا شيخ الليلة دي الليلة دي آه الليلة دي فيها إيه أول الكلام لازم يعني الرغي يبتدي بقصة حياتي وقصة حياته لا لا نبتديها كده والله معنى جميل قوي نقعد احنا الاثنين يعملوا ايه يتذاكران النعم الى الصباح للصبح يا عريس ليلتك أنس يا عريس يتذاكران النعم إلى الصباح آه اتغزل فيها يا عريس ودي نعمة قول لها والله الحمد لله إن ربنا أنعم عليا إيه الجمال ده إيه الحلاوة دي إيه النور ده وانت بقى رخرة تقولي له كلمتين حلوين زي كده لا ما شاء الله أنا كنت عمري ما أتصور إن أنا هتجوز واحد في ال- الشياكة دي والأناقة دي والوسامة دي يا عم قولي أي حاجة مترخص لك قولي قولي ولا يهمك فرحيه وافرحي معاه تذاكر النعم إلى الصباح هو ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرح يا عريس افرح يا عروسة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عشان كده النبي قال خير ما اكتنز الناس أعظم كنز عايزين من معنى الشكر ننتقل لمعنى تاني الوصية التانية اللي النبي هيوجهها لك يا عروسة وهيوجهها لك يا عريس هيقول لك عارف الجواز ده عبادة أيوة عبادة والعبادة دي علشان تبقى مقبولة وتبقى قربة وطاعة لازم يتحقق فيها حاجتين ايوه صح يا عريس الاخلاص انت بقى قولي الثانيه والمتابعه ما شاء الله ما شاء الله حافظين اهو الاخلاص نيتك ايه يا عروسه لا نقول له هو نيتك انت ايه يا عريس والله يا شيخ حضرتك عارف نيتي كويس يعني نيتك ايه يعني ربنا يعني يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بس وبرضه نحقق سنه النبي بس طب ايه رايك بقى هديك 13 نية اكتب ورايا احفظ حطها جوه قلبك وانت كمان يلا هي دي مذاكرة النعم ان احنا نذكر بعضينا بنيتنا في الجواز اول نية انك انت وهي بتمتثلا لامر الله ربنا امرك انك تعمل كده فانت بتقول له امين سمعا وطاعة يا رب سمعنا واطعنا ايوه دي سمعنا واطعنا دي على طول انما الباقي ماشي ولا يهمك معاك خلينا نقول ربنا قال ايه قال الله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم عارف الايه دي عايزه تتجاب من قبلها شويه عمرك خدت بالك من اللمحه دي الايه دي في سوره ايه يا دي الاسئله المحرجه بتاعه المشايخ في سوره ايه في سوره النور ربنا قال ايه بقى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وبعدها على طول قال ايه وانكحوا يبقى قبل الجواز توب تبنا الى الله ورجعنا الى الله اه توب بدل ما هي تتوبك او هو يتوبك توب انت خليك حلو توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وبعدها وأنكحوا الأيام الأيم اللي هي ملهاش زوج فربنا أمرنا بأننا نتزوج دي أول نية تاني نية إنك لما تتجوز دي مخالفة لأصحاب الجحيم مخالفة للمغضوب عليهم والضالين مش انت قاعد تقول صراط الذين أنعمت عليهم المتجوزين هم دول يا عم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم دول بقى بتوع الرهبنة وبتوع الكلام ده فانت كده بتخالفهم بتحقق معنى عظيم أوي في العقيدة توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله فمن دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير ملة الإسلام طيب نراجعهم مع بعض قلنا الامتثال لأمر الله تاني حاجة قلنا مخالفة أصحاب الجحيم وقبلها قلنا إنها تحقيق لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإنك بتدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كده أربعة خمسة إنك بتحصن نفسك من الشهوة الحرام احنا لسه متفقين ان دي من معنى النعمة في ايه في الجواز وايه كمان وبتحفظ نفسك من خطر العشق بحبها وبحبك والكلام بتاع الافلام والروايات والاغاني والكلام ده وعايشين بقى وانا بحبك ومش قادر وهي رخرة وعايشين في مش عارف ايه الكلام بتاع الاغاني ده النبي حل المشكلة في كلمتين يلي قاعدين بتقوله العشق والحب والكلام ده النبي حله في كلمتين لم يرى للمتحابين مثل النكاح خلصت يا عم هتعيش بقى انت في الهواء الطلق عيش بقى زي ما انت عايز في الخيال بقى و- وبحبها بقى ومش قادر والقصص دي كلها كل ده يتخلص في حاجه واحده بالجواز يعني هو مفيش حب بعد الجواز لا موده ورحمه موده ورحمه اه لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه انما بقى الحب والكلام ده خلاص انسى انسى بقى خلاص فهمت فاهم طيب النيه السبعه ان كنتوا الاثنين تتعاونا على طاعه الرحمن انها سبب لاعانتك على الطاعه وهو سبب لاعانتك على الطاعه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ اهله فصلت فان ابت ناضح في وجهها الماء دش والعكس رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء شوية مية كده بإيديكي خفاف ها خفاف وعلى وشه كده قوم يا حبيبي بلاش الأساليب العنيفة في التعامل في الأوقات دي ماشي النية التامنة إن الزواج سبب للرزق الإلهي آه ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك بيقول لك مالكش دعوة إيه المطلوب أمرها بالصلاة واصطبر عليها بص ما قالش إيه ما قالش اصبر عليها النساء لهم فن في التعامل اتعلم يا عريس دي خبرة سنين في التعامل عايزة اسلوب معين ايه بقى مش تصبر لا اصبر وصابر واصطبر اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ان شاء الله تفلحون الله المستعان وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى فتبقى سبب ان شاء الله للرزق الحلال وهم كده يقولوا من تزوج رزق ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك من ابواب الخير اللي انت ما كنتش تتصوره واتجوز وجرب وشوف يا جماعه والله ما جبت سيره التعدد انا ما قلتش حاجه ليه بتضحكوا انا ما جبتش سيره من تزوج رزق هي زوجتك الاولانيه بس خلاص هتبصوا لي طيب النيه التاسعه اقامه البيت المسلم الخالي من المنكرات اه عشان تحققوا مراد ربنا في خلقه اصل ربنا امرنا بحاجتين خلقنا عشان ايه يا جماعه عشان نعبده لسه متفقين على ان الجواز عباده وخلقنا عشان نعمر الارض واستعمركم فيها وبالزواج هيبقى في نسل فتتم عماره الارض فهمتوا يبقى انت بتحقق مراد ربنا ايه كمان تستكمل نص الدين اه الحديث ده حافظينه كلنا استكمال نص الدين مش تضيع نص الدين ما هو بيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الثاني فبيقول لك هو صحيح بيحقق النص الاولاني بس كده كده النص الثاني ضايع عشان هي هتضيع له النص الثاني فهو جبنا النص وضيعنا النص لا لا لا من تزوج فقد استكمل نصف الايمان خلاص قطعت نص الطريق ابقى لك خطوات بسيطه اتقفلت عليك ابواب الشيطان عارف ليه انت بتحقق نص الايمان طب ما تخليه ربع طب تلت طب اي حاجه اشمعنى نص قالوا اه اصل اللي يقطع بينك وبين ربنا حاجتين يا شهوه واعظم الشهوات شهوه النساء زين للناس حب الشهوات من النساء يا شبهه الشبهه دي تحتاج منك انك تتعلم دينك هو ده النص الثاني لو حققته يا عم تبقى استكملت الايمان 11 ان احنا نتعبد ربنا بترك الحرام قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه وايه كمان النيه ال 12 بقى نيه حلوه قوي انك تتعبد ربنا بالفرح وبادخال السرور المره دي بقى على مين عليك ايه ده هو دي نيه اه تبقى فرحان وحلو كده ومزقطط ومبسوط وهي كمان عشان تبقى منشرح الصدر ومقبل على الحياه وعايز تعمل حاجات كتير وتنجح مع ربنا قال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وقال للصحابي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فاهمة يا عروسة تضاحكها وتضاحكك أدخلي على قلب السرور الله يكرمك بسمة حلوة كلمة حلوة عشان الراجل نفسه تتفتح وتنشرح ويعمل أي حاجة لربنا وانت كمان ما بلاش التبويزة دي وبلاش قلبة الوش دي وداخل شاخط ومتغير ومتعكر خليها تتبسط كده وتعرف تقف تصلي لها ركعتين وما تقعدش تقعد تجيبها شمال ويمين وعايز ايه ده وشكله النهارده هيعمل ايه و و و تضاحكها وتضاحكك وتداعبها وتداعبه وانت داخل نكتة وانت خارج كلمة حلوة غمزة اعمل اي حاجة اشتغل وهي كمان يعني دايما فاجئيه بحاجة حلوة شكل جميل زينة طيبة برضو كلمة حلوة حاجات كده تدخل على السرور على القلب فيضيع المعاني بتاعة الملل اللي بتيجي بقى بعد الجواز والمعاني دي كلها فهمتم يا عرسان يا رب انا قاعد بطلع كل اللي في الكيس وربنا يستر عليا ان شاء الله بعد المحاضره دي طيب المعنى والنيه الثالثه عشر النيه ال 13 بقى ايه انك تحصل خير متاع الدنيا اعظم متاع الدنيا يا عروسه زوج صالح واعظم متاع الدنيا اعظم متع الدنيا ان ربنا يرزقك بامراه صالحه واللي جرب وشاف وعرف ده المر في المرأة السوء يبوس ايده وشه وظهر لما ربنا يكرمه بواحدة تصونه وتحفظه وتملى عليه حياته طيب كده يبقى يا عريس ادي نياتك وادي يا عروسة نيتك علمتك شوية حاجات تراجعيها كده جواكي اكتبي لي ال 13 نية دي ادي مشروع رقم اتنين النهاردة واجب عملي يا عريس قول لها الشيخ قال في الشريط 13 نية سمعي طلعت جدعة وحافظاهم خش وكمل لقيتهم لسه مش حافظاهم يبقى انت بقى خد اجراءاتك ماشي يعني خد اجراءاتك هديه حلوه وكلمتين حلوين فاهم انت بس المهم المعنى الثاني قلنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا قلنا العباده يبقى اخلاص ومتابعه متابعه ازاي بقى نتجوز ويبقى جوازنا طاعه وقربه لربنا عايز بقى اقول لك يا عريس شوية نصائح كده عشان يبقى جوازك طريق لمحبة ربنا وطريق للطاعة والقرب منه وعايز أقول لك يا عروسة شوية نصائح بسرعة تاخدي بالك منها قوي مع عريسك أبتدي بيك أنت الأول اتق الله فيها عارف النبي محرج عليك قوي يقول إيه إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة وشك يبقى عامل لها ازاي دي وانت رايح تسلم على النبي على الحوض فيقول لك بعدا بعدا ليه يا رسول الله ده انا كنت ماشي على السنه ده انا كنت اخ يقول لك انا مش حركت عليك عملت فيها كده ليه الغلبانه دي اذيتها ليه الحريم عاجبها الكلام ده أوي. مش ضعيفه وغلبانه انت ما اتمرتش بامري وما استنتش بسنتي حرام عليك يمكن يسيبك وما تعرفش تشرب من ايده شرب لا تظمأ بعدها ابدا النبي يقول لك ايه استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم اسيرات غلبانه اتقفل عليها بيت فاتق الله فيها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيقول الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها فاتق الله فيها واحسن معاشرتها يا اخي خد قدوه من سيدك وحبيبك النبي اللي قاعد دلوقتي وسطكم وقاعد بيقول لك هيقول لك عارف ايه يا عريس هيقول لك انا عايز اقول لك كلمه واحده انا كنت خير الناس لاهلي اسال كده امك عائشه اسال امك حفصه اسال امك جويريه قول لهم انا كنت بعمل معاهم ايه انا خيركم لاهلي فمن أراد أن يكون أحسن واحد في الدنيا خير الناس فليكن خير الناس لأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تاني حاجة عايز أقول لك حاجة النساء ليهم طبيعة خاصة قلت لك من شوية فيعني هي هتلاقيها بتغلب الجانب العاطفي على الجانب العقلي فبلاش تتعامل معاها اسمع مني الكلام والله دي خبرة ما تتعاملش معاها واحد زائد واحد تساوي اتنين هتتعب لغاية ما هتقول صح أنا ما سمعتش الكلام إنما اتعامل معاها بإيه؟ يعني اشتغل مش عارف أقول الكلام ده صراحة نقوله ولا لأ العروسة هتزعل النبي اللي قال والله قال دارها تعش معها فاهم وانت ولا ما فهمتش؟ أقول دارها يعني اشتغلها خلاص انا اصلها واقفه في ظهري مش عارف اقولها هقولها وخلاصس يعني ايه يعني كلمتين حلوين مشي حالك مش لازم تقف لها على الواحده مشي امورك الامام احمد قال نظرت فاذا التغافل تسعه اعشار الامر يعني لو هي بتغلط عشر غلطات فوت لها تسعه ووقفها على واحده بلاش تقف لها على الواحده ماشي وكمان ايه بقى اوعى تحت اي ظرف من الظروف تكرهها دي مؤمنه ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من أمنا حفصة ما كان وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها راح نزل سيدنا جبريل وقال له إيه راجعها فإنها صوامة قوامة فافتكر لها الحلو ما تبقاش أنت بقى اللي بيكفرنا العشير افتكر لها الأيام الحلوة يوصيك النبي يقول لك إيه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر برضه بتصلي برضه بتذكر ربنا برضه حنينة عليك ساعات برضه ساعات انا ما قلتش كل الوقت انت زعلان ليه برضه بتعمل حاجات حلوه كتير افتكر لها الايام الحلوه خليك كده راجل شاكر لنعمه ربنا ما تبقاش زي ما بيقولوا صاحب نفس ذبابيه تقف على الاشياء الوحشه خلاص يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر نصيحة كمان عايزك تحسن معاملتها وتطعمها وتنفق عليها فده حقها عليك عارف انا قصدي هنا بقى ايه طب ما احنا عارفين ان طبعا انا لازم هاكلها واشربها لا انا عايز اعلمك خلق نبيل جميل والله الواحد لما بياخد بيه قد ايه البيوت بتبقى جميله وسعيده لو كلت بره اي اكله ما تنساهاش الغلبانه اللي قاعده في البيت جيب لها من اللي انت اكلته او استاذنها هو طبعا مش فرض عليك بس يعني هي قاعده مشغوله بيك حسسها ان انت مهتم بيها زي ما هي مهتمه بيك فجيب لها من اللي انت بتاكله وبتشربه ولو جبت لنفسك حاجه افتكرها وانت بتشتري اي حاجه ليك هتجيب لنفسك قميص جديد هتجيب لنفسك اي حاجه لبس جديد افتكرها ولو حاجه بسيطه دي شريكه عمرك وحبيبتك وقره عينك وهم الرجاله بيفتكروا الحاجات دي بس في الاوقات الهنا وبينسالها بعد ما خلاص سنة سنتين وخد عليها وجربها ينسى المعاني دي وده ألم صعب قوي على قلب المرأة فما تنساهاش رابع حاجة عايزين نوصيك بيها يا عريس إنك تديها حقها المالي ده بقى موضوع للأسف الناس مش فاهمينه خالص دلوقتي المهر احنا في العرف مقسمينه مقدم ومؤخر جميل جميل انت اديت المقدم ساعات تبقى شبكه يقول لك ده يعني هيقدم المقدم على صوره شبكه وساعات يتفقوا على جزء يجهزوا منه او ما شابه على ان الصح والحق يتقال ان المال ده بتاعها فشرع ربنا ان انت عليك كل حاجه وبرضه شرع ربنا ان ولي المراه يقبل منك اي حاجه هو ده يقول صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة بركتها عشان البركة تحل على البيت تيسير صداقها يسر صداقها صداق المهر فجوازتها تبقى سهلة عليه مش بقى يتكلف ويشيل فوق دماغه قد كده ويسافر بالسنين كل ده بس علشان يعرف يجيب لها حق شبكة ولا عشان بس يعرف يقدم لها مقدم وطبعا الناس هتقول علينا ايه وازاي وبنت عمتها حصل لها وبنت خالتها جرالها يا جماعة عايزين نسهل الأمور مصر فيها تسعة مليون عانس دي نصيحة كده بقولها بسرعة الشاهد إن الفلوس بتتقسم المهر إلى إيه؟ مقدم ومؤخر أنت بمجرد ما عقدت عليها بقت ليها نص المهر لو خليت بيها مدة بتاع عشر دقايق ربع ساعة اتقفل عليكم باب بس كده ده اسمها خلوة شرعية يجب لها به المهر انت ما عملتش حاجة ما قربتش منها الشرع كده هذا قول جمهور العلماء في المسألة دي مسألة بتخفى على كثير مننا تعالوا نقول المسألة الأشهر إن هو لو دخل عليها بقى جامعها بنى بها وجب لها المهر كله المهر كله اللي هو إيه بقى المقدم والمؤخر فلا بد أن يستأذنها هو كاتب في المؤخر إن هو عليه عشر تلاف جنيه مؤخر الناس بتقول ان ده لما يحصل امتى لما تطلق او يموت هو ده الوقت اللي هي تاخد فيه لا ده فلوسها ليها انها تاخذها بمجرد انه يبني بيها فيستاذنها يقول لها يعني الامور مش متيسره معايا فانت ايه رايك تاخدي الفلوس دي ساعه حاجه من الحاجات دي زي ما الناس بتقول ولا انت تاخديهم في اي وقت تتراضوا بينك وبينها وسيبك بقى من كلام الناس في الحاجات دي ده شرع ربنا اللي ربنا أمرك بيه ولو سألت أي حد فاهم كويس قوي ودارس في الفقه هيقول لك الكلام ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه بقى أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني عمرك سمعت الحديث ده؟ يعني انت اتفقتوا على حاجه وبعد كده قلت يعني ايه يعني ايه الموضوع مؤخر ايه وبتاعت ايه ده انا هخليها لو عملت معايا اي حركه من دول هخليها تخلعني وهاخد حقي تالت ومتلت لو كان ده في نفسك انك تخدعها تلقى الله يوم القيامه وعليك الذنب الكبير العظيم ده والعياذ بالله كانك زنيت سمعت الكلام ده كويس يا عريس اتق الله فيها يا عريس عروستنا النهاردة احنا ابتدينا بالوصايا اللي للعريس انت بقى يا عروسة عايزين نقولك كم حاجة تاخدي بالك منهم قوي انت بقى جوهرة البيت انت هتفتحي البيت والبيت ده مملكتك فعايزينك يا عروسة تاخدي بالك من معاني مهمة قوي تجاه عريسك اول حاجة عايزك تعرفي ان جوزك اعظم سبب لدخولك الجنه الحديث فيه ان واحده جت للنبي صلى الله عليه وسلم تساله في حاجه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اي هذه انت اذات بعل انت متجوزه قالت نعم قال كيف انت له ها اخبارك ايه معاه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لك كده يا عروسه دلوقتي هيقول لك انت متجوزه الاخ ده تقولي له اه هيقول لك ايه اخبارك معاه فالمراه كانت صريحه وصادقه وقالت كلام حلو قالت له ما قالوه إلا ما عجزت عنه والله اللي بقدر عليه بعمله لو واحدة دلوقتي قالت لنا احنا الكلام ده هنقول لها ايه جزاك الله خيرا ما شاء الله عليكي والاخوات بقى بتوع الزمن دول في احسن من كده انا هعمل له ايه اكتر من كده عايزين ايه هم حاسبين نفسهم ايه الكلام بقى بتاع اللي بيخرب البيوت دول لا النبي قال لها ايه بقى قال لها صلى الله عليه وسلم انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك يعني هو اعظم سبب يدخلك الجنه وممكن يبقى والعياذ بالله اعظم سبب يسبب لك النار والعياذ بالله اه تنشغلي بقى بيه عن ربنا وتخلفي اوامر ربنا عشانه وبعد كده ربنا هيبتليكي وممكن والعياذ بالله يفرق بينك وبينه عشان كده راعي ربنا اصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبينه انا دايما اقول الوصايا دي في الافراح يا عروسه عايزه قلبك يبقى مع قلب جوزك وربنا سبحانه وتعالى يالف بينك وبينه عارفه الطريق فين يا عروسه الطريق للالفه والله ما المكياج والله ما احلى لبس هتلبسيه في حياتك والله ما كلامك الحلو والله عمرها ما هتبقى كده غيرك بيعمل كده واضعافه وبرضه البيوت بيحصل اللي بيحصل فيها واسالي وشوفي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ربنا بيقول للنبي لو كنت دفعت فلوس الدنيا عشان تالف ما بين قلوب الصحابه ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فاللي هيألف بينك وبين جوزك ربك فاسألي ربك يعينك هيألف بينك وبينه وهيخليه مليان بالفرحة والسعادة يبص لك يقول لك سبحان الله ايه ده ايه الجمال ده وانت لا عملتي حاجة ولا سويتي حاجة والله واسأله والإخوة يجوا بيقولوا لنا الكلام ده يقول لك والله يا شيخ اليوم اللي ربنا يكون الحمد لله من على الواحد وظبط حاله شوية يخش البيت ايه ده ويضحك ويفرفش ويتكلم معاها وتبقى احلى ليله وهي ما عملتش اي حاجه والعكس عملت البدع وهو داخل مكلضم ومش طايقها يا شيخه ممكن ننام مش عايزين كلام فاصلحي ما بينك وبين الله ليصلح الله ما بينك وبين زوجك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه وصيتنا ليك يا عروسة حققي الآية دي يا عروسة الآية دي بس مش عايز أكتر من كده يقول الله جل وعلا في سورة النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله القانتات أي المطيعات لله ولأزواجهن وأبشري فلو كنت امرأة صالحة قانتة فتحت لك أبواب الجنة وكان لك أجر الجهاد في سبيل الله الحديث ده عايزين النساء والأخوات يعلقوه في البيوت ويحفظوه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب قال قالت امرأة يا رسول الله ما جزاء غزوة المرأة بتقول له دلوقتي احنا ما عندناش جهاد نعمل ايه قال طاعة الزوج واعتراف بحقه فتطيعيه وتعترفي بحقه تبقي امرأة صالحة قانتة عارفة تبقي أفضل نساء الأرض كل ما تزيدي في طاعتك لزوجك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا نظرت إليها صرتك وإذا أمرتها أطاعتك خير النساء أفضل واحدة زي ما قال له خيركم خيركم لأهله قال لك أنت خير النساء إذا نظر إليها سرت خدي بالك من نفسك خدي بالك قوي من زينتك ومن شكلك أدخلي على قلب السرور وانت واقفة قدام المراية خدي النية دي وانت بتحطي مكياجك وانت بتتجملي لزوجك وقبل ما يجي حطي كده على المراية الكلمتين دول أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المسلم وطبعا طاعة لربنا وقربة عظيمة جدا إنك تقفلي عليه أبواب جهنم اللي شايفها في الشارع وإذا أمرتها أطاعتك ولما يأمرها بحاجة تطيعه حاضر مش بقى ليه وازاي اسمعي الكلام بس تشاوري معاه ساعات هو يبقى شادد رخمتي عارفه شعر سيدنا معاويه كان يقول لك كده لازم اجعل بيني وبين الاخر شعره لو شد ارخ ولو رخه ممكن اشد فاهمه واذا امرتها اطاعت واذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها يا عروسه عايز اهمس في اذنك بالوصيه المهمه قوي دي الرجاله موصيني بيها والله ايه بقى زوجك يحتاج الى السكن النفسي لتسكنوا اليها عايز حنيتك عايز كلمتك الحلوه عايز الحضن الدافي محتاج له قوي الرجال اسمعيها مني كالاطفال يحتاج كده ساعات الكلمه دي اهم عنده كتير قوي من الزينه الخارجيه والامور الظاهريه يحتاج انه يحس بيكي انك وهو مسافر قلقان عليه تبعتي له في رساله وتتصلي عليه وصلت يا حبيبي جيت عملت الكلام ده ليه مفعول السحر على قلوب الرجال يحتاج انه يحس ان انت الحضن اللي ممكن يترمي عليه ويفضفض له همومه ويلاقي منك الابتسامه الحلوه يحتاج الى حضن خديجه والنبي ياتيها يرتعد يقول زملوني زملوني شفت اللي حصل عرفت اللي جرى شفت اللي جرالي تقول له والله لن يخزيك الله ابدا ده انت وانت وانت وانت تعرفي تعملي الكلام ده اه تعرفي ايه صعوبته يعني اتعلميه افهمي عقليه جوزك كويس زي ما هو ما طالبناه ان هو يفهمك كويس ويعرف طبيعتك انت كمان افهمي المعاني دي كويس زوجك يا عروسة سبب انك تذوقي حلاوة الايمان انا بديكي شوية نوايا عشان تطيعيه وصيتنا الاساسية ليكي اطيعي زوجك عارفة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها بص بقى ولا تجد امراه حلاوه الايمان حتى تؤدي حق زوجها اديله حقه حقه القوامه حقه انه يبقى قيم عليكي فما تبقيش انت الراجل في البيت حقه انك تدخلي على قلب السرور حقه انك تحفظيه في ماله وعرضه حقه انك تطيعيه فلو امرك تأتمري بامره يقول لك النبي ايه ولو سألها نفسها لو عاوز يستمتع بزوجته وهي على ظهر قد ولو كانت راكبة عربيتها أو ولا كانت في الطريق في لفظ آخر ولو كانت على التنور التنور ده الفرن واقفه قدام البوتاجاز وبتعمل في الاكل وبعدين يقول لها يا حبيبتي تعالي طب بس نخلص يا ستي انا بقول لك تعالي طب بس يعني اسيب الاكل اعمل ايه طيب طب خلاص بلاش لا ما ينفعش اول ما يقول لك تقولي له لبيك حبيبي سمعا وطاعه ما ينفعش الكلام ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على التنور انا بقول لها كده مش هتسيبيه يعني يولع اقفل البوتاجاز وروحي ايه المشكله يعني مش مهم النهارده الغدا المهم الراجل يبقى مبسوط واخر نعمه هو صحيح هيتبسط وبعد كده هيقول لك فين الاكل بس مش مشكله يبقى انت على الاقل نفذت الحديث فانظري الى مدى حق الزوج على زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاه ازواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه والله الكلام اهو ده كلام النبي والحديث رواه الطبراني وصحح الألباني ده بقى لازم نصححه ونقول كل حاجة فيه أحسن هيقعدوا يقفوا لنا ويقولوا لنا ده سيس سيء أهو والله النبي بيقول لك تقف تقف وتبقى لغاية ما يخلص أكل وشرب الناس ولاد الأصول دي كانوا فاهمين كلام النبي ومحققينه يا ست احنا مش عايزين كده والله والله خالص احنا كلي معانا وعلى العين والراس ومفيش اي مشكله بس كلمه حلوه اي حاجه منك ماشيه تخلي الامور تبقى تمام التمام المشكله بقى اللي بتيجي الاخوات وبتسال فيها والدي طالب مني حاجه عايزني اروح له. ودلوقتي جوزي مش عايز اعمل ايه لو قلت لوالدي لا يبقى ده عقوق والدين ولو انا قلت له لا هتقول لي نشوز وكده عدم طاعه للزوج اعمل ايه طبعا المشاكل دي لازم انت تبقى عندك حكمه انك تعرفي توفقي الامور ما تخليهاش تضرب كده ويحصل ماس لا ظبطي الامور وخلي الاسلاك ما تضربش في بعض لكن ضربت ومفيش فايده ويديه يديه مين يقدم زوجك روى الحاكم وصححه عن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله من اعظم الناس حقا على المراه قال زوجها قالت من اعظم الناس حقا على الرجل قال امه اسمعي الحديث ده بقى عشان عمرك ما هتسمعي زيه قبل كده ولا بعد كده وماليش دعوه باللي هيحصل بعد كده حديث رواه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن انس ان رجلا انطلق غازيا راح في الجهاد واوصى امراته لا تنزل من فوق البيت اقعدي في البيت ما تخرجيش وقرن في بيوتكن نفسي والله الاخوات يسمعوا الكلام ده يا جماعه والله فرض اقسم بالله فرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى خروج المراه لازم يكون للضروره والحاجه وقرن عارفه الوقار والقرار يعني قعدتك في بيتك من الوقار من تكريم الاسلام ليكي ما علينا خلينا نقول لا تنزل من فوق البيت قال لها ما تخرجيش فكان والدها في اسفل البيت تاخدين بالكم هي في الدور الثالث وهو قاعد تحت هتنزل السلالم مفيش مشكله يعني بس هو قال لها ما تخرجيش من البيت فاشتكى ابوها ابوها عين فارسلت الى رسول الله بعتت تخبره بالامر وتستامره ليه ما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فالنبي يبقى هو الولي الامر دلوقتي جوزها فين في الجهاد فقالت له دلوقتي والدي تعبان فارسل اليها انزلي طبعا انزلي سلمي شوفي ابوكي لا طبعا قال اتق الله واطيعي زوجك ثم ان والدها توفي فارسلت اليه تستامره تقول له يا رسول الله دلوقتي والدي توفي عايز اخرج اشوفه عايزه اشوف موضوع الجنازه اعمل ايه فارسل اليها اتق الله واطيعي زوجك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فارسل اليها قال لها ان الله قد غفر لابيك بطواعيتك لزوجك فحذاري اختي من عصيان امر الزوج إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة ويقول لك حديث صعب قوي اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما الصلاة ما بتترفعش مين بقى عبد آبق من مواليه حتى يرجع عبد هرب من سيده وامرأة عصت زوجها حتى ترجع عرفت ليه يا أخت ساعات تقولي ربنا مش فاتح عليا على ان النهارده كنت مجتهده وكنت مسكت المصحف وقريت لي ثلاث اجزاء وعملت كذا وكذا دوري في المعنى ده كده جوزك راضي عنك ولا لا استرضيه انا عايز اوصيكي بالوصيه الجميله العظيمه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليها الحديث اخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الالباني في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه الودود انت مش عايزه تبقي مراته في الجنه مش عايزه تبقي احلى في عينيه في الجنه من الحور العين عربا اترابا العرب جمع عروب العروب دي المتدلله لزوجها ايوه اتدللي عليه مفيش مانع ده هو حتى الدلال ده يعني احد مفاتيح السعاده الزوجيه اتدللي عليه الودود المتحببه الى زوجها الولود وصية تانية اهي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك بيها عايزين الفرقة والاحتياطي مفيش مانع صحتنا يا شيخ ولا يهمك ربنا هيبارك وهتبقى زي الفل ان شاء الله امال احنا يعني ان شاء الله كده هنكثر من الملتزمين واهل الدين ازاي عايزين الفرقة بالاحتياطي الودود الولود العقود دخلتك دخلة الخير على جوزك العقود التي تعود على زوجها بالخير بص بقى الوصية التي إذا ها ظلمت لا لا لا ظلمت ظلمك هو مالكيش دعوة ربنا هيخلص لك كل حاجة ده أنا لسه بقول لك أهو مش كنت لسه بقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابعد أنت ما رعيتش ربنا فيها أهو التي إذا ظلمت اوعي بات ليلة غضبان عليك قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى والله عيني ما تشوف النوم وانت يا حبيبي زعلان مني يا ستي روحي مش طايق انا دلوقتي الكلام ده برضه انت حبيبي برضه انا ما استغناش عنك ايدي في ايدك بالله عليك زي ما انت عايز ها لسه زعلان طب اجيب لك حاجه تحبها طب اعمل لك حاجه تاكلها نفسك في ايه يوه ايه يعني ايه البق الحلو دلوقتي خلاص معلش اصل انا بعمل ربنا فيك ربنا يكرمني بيك يا حبيبي كده ماشي جواكي جواكي اوعى تقولي الكلمتين دول في الوش كده هتبقى مشكله كبيره هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى كنت في فرح انا وبعد الفرح جالي واحد قال لي شيخ انت بتقول الكلام ده لمين قلت له دي وصيه للعروسه قال لي يا شيخ ده انا بطبقها كل ليله كل ليله اقول لها هذه يدي اضعها في يدك ابوس ايدك حتى ترضي لا اله الا الله الآية اتقلبت ربنا يكون في عونكم يا رجالة الشاهد دي وصايا يا عروسة حطيها كده زي الحلق في ودنك أطيعي زوجك انتوا الاتنين بقى قلنا لكم اشكروا نعمة ربنا حققوا معنى العبودية في جوازكم عايزينكم بعد الجواز أطوع لله صلة ما بينكما وبين الله يصل الله بينكما كونا صرحاء تعيش سعداء لتدوم السعادة بينكما أحسنا إلى أقارب كل منكما لتدوم لكما السعادة مع الأيام اوعوا تنسوا رسائل الحب والغرام وحاجة بقى كده لازم أوصي بيها كل عريس وعروسة خدوا بالكم من التحصينات الشرعيه ما تنسوش المعوذتين ما تنسوش آية الكرسي في البيت ما تنسيش وما تنساش البسملة لما الواحد يلبس أو يخلع ملابسه ما تنسوش إنكم لازم في البيت تشتغل سورة البقرة وانتوا النهاردة كمان وانتوا لسه في العقد برضه نعملها كده ورد بينا وبين بعض إنه ليه ما نقعدش اول ما نقعد كده ونقرا سوره البقره عشان ربنا يحفظنا ان اخذها بركه مش عايزين ربنا يبارك لكم ان شاء الله ويبقى عرس مبارك وتركها حسره ولا تستطيعها البطله السحر والحاجات دي عشان تطلعوا الكلام ده كله من دماغكم يا عريس ما تنساش الكلمات الرومانسيه سر السعاده الزوجيه كلمه بحبك ما تنساهاش المراه من دول تحب تسمعها كتير وانت كمان ويا سيدي ويا ستي افتكروا ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان الواحد لما يبقى يعني يجد في قلبه تجاه الاخر شيء فليقل اني احبك في الله قولي له كده قولي له كلام حلو لتحلو لكم الحياه الزوجيه اجتمعا على طاعات لرب البريه هي دي اخر حاجه عايزه احطها في ودانكم عايزين النهاردة جدول عملي ها في فترة العقد ناويين تعملوا ايه ها فترة العقد هتقعد قد ايه هنقعد ان شاء الله شهرين كده خلاص هنجهز البيت فيهم طيب نعمل ايه خلال الشهرين دول عايزين عمل نجتمع عليه هنحفظ جزء قرآن ممكن نجتمع عليه سهل لا هنقعد سنة لا لسه قدامنا شوية ها هنتفق مع بعض هنحفظ كل شهر جزء وايه كمان عايزين بينا كل برضه كده كل شهر يبقى لينا ركعتين نصليهم مع بعض لسه في فتره العقد ايه كمان عايزين نخرج نحدد درس احنا الاثنين نسمعه هنحدد مجموعه من الاشرطه كل واحد هيسمعها ونقعد مع بعض نقول ايه رايك في الموضوع الفلاني حاجه زي ايه مجموعه كده في الحياه الزوجيه وازاي تبقى على هدي خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم حاجه كده نعمل مثلا مع بعض اعمال بر نطلع مع بعض مستشفى ونعود مرضى نطلع مع بعض آه، نتصدق بصدقات على الغلابة عشان تستنزل الرحمة فالرحمة لما تحفنا ربنا يزيد في القرب بيننا وبين بعض ما تبقاش بس خروجات للتنزه وبس عايزين خروجات تبقى فيها برضو ايه فيها طاعة لربنا سبحانه وتعالى نقعد مع بعض كده نخطط لحياتنا الإيمانية هتبقى عاملة ازاي عشان تبقى فعلا حياة سعيدة عشان يبقى اليوم ده أسعد يوم في حياتي يوم ما يرضى عني رب الأرض والسماوات صح أسعد يوم في حياتي يوم ما ربنا سبحانه وتعالى هيتنزل عليكم برحمته ويرضى عنكم ويأخذ بأيديكما ونواصيكما إليه أخذ الكرام عليه أنا عايز الجواز يعلمكم حبه أصل انتوا حسيتوا بنعمته عليكم فازددتم لي حب وقرب وود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جزاكم الله خيرا على السعادة اللي أدخلتموها على قلوبنا دلوقتي وإحنا بنهنيكم ويا رب يا رب يجمع بينكم على كل خير بارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم